السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي بكرة باذن الله سبحانه وتعالى يوم عرفة يا جماعة يوم عرفة يعني سبع ساعات ممكن يغيروا مجرى حياتك كلها سبع ساعات من الظهر للمغرب النبي عليه الصلاة والسلام ما نزلش ايده لحظة بكرة الثانية ليها تمن لما النبي عليه الصلاة كان واقف على الناقة بيدعى يوم عرفة ورفع ايده فخطام الناقة وقع النبي مد ايده يجيبه من على الارض بايد وايده التانية رفعها اسامة بن زيد بيقول ايده التانية ما نزلهاش عليه الصلاة والسلام اليوم ده النبي ما نزلش ايده لحظة يوم عرفة اليوم الوحيد اللي ربنا بيتنزل فيه بالنهار يعني كل ايام السنة الله يتنزل بالليل يقول هل من مستشفى فاشفية هل من مستدفع للضر فادفعه عنه هل من مقطر عليه فاوسع عليه وارزقه هل من هل من عان يرعن الي فافك عانه واحد مسجون ويريد ان ربنا يفك اسره هل من مظلوم يستنصرني فانصره ده ده كل ليالي السنة ربنا بينادي على عباده يوم عرفة اليوم الوحيد اللي ربنا بينادي بالنهار يا جماعة انت عارفه يعني ايه دعاء دعاء يعني انت بتستدعي ربنا يعني واحد طلع عليه بلطجيه فجايين يقتلوه فبينادي الناس اللي عارفاه فانت بتستدعي ربنا في مشكلتك يا رب انت بتستدعي قوه الله معاك بتستدعي رحمه الله معاك بتستدعي لطف الله بتستدعي جنود الله انت عارف يعني ايه دعاء عارف يعني ايه دعاء عارف يعني ايه يوم عرفه يوم عرفة ده اليوم اللي النبي عصام ما ضيعش فيه لحظة الا في الدعاء من الظهر للمغرب رفع ايده اليوم الوحيد اللي ربنا بيتنزل فيه ثلاث اعمال بكرة يا جماعة ثلاث اعمال ما ينفعش تضيعوهم باذن الله ثلاث اعمال العمل الاولاني الصيام بيكفر ذنوب سنتين سنة فاتت وسنة جاية يعني عرفات لوحده كافي لدخولك الجنة لان عرفات العمل الوحيد اللي بيعمل تأمين ضد الحس... السيئات لمدة سنة جاية يعني لو انت مت قبل عرفات الجاي باذن الله تموت وانت مغفور ليك انت متخيل العمل التاني بعد الصيام جلسة الضحى اللي هي انك تقعد بعد الفجر تذكر ربنا لحد ما الشمس تطلع بربع ساعة وبعد كده تصلي ركعتين لان افضل جلسة ضحى طول السنة كلها جلسة الضحى بتاعت عرفات لان عرفات واول يوم العيد افضل يومين طول السنة واول يوم العيد ما فيهوش جلسة ضحى فعرفات ده افضل جلسة ضحى طول السنة باذن الله افضل حجة وعمرة طول السنة نفسكم كنت تبقوا مع الناس اللي بتحج دلوقتي في الكعبة عرفات حجة وعمرة افضل جلسة ضحى طول السنة العمل الثالث الدعاء من الظهر للمغرب المغرب من الظهر للمغرب يعني هتخلص جلسه الضحى تنام تصحى تقعد تدعي بقى لحد المغرب من الظهر للمغرب ترفع ايدك الثانيه بكره ليها ثمن واحد هيقول لي طيب انا يعني كلام جميل بس يعني انا ممكن الصيام ان شاء الله خلاص اتسحر الوقت عرفوا الناس كلها يا جماعه اوعوا تفتكروا ان الناس عارفه يا جماعه معظم الناس ناس كتير قوي يا جماعه مش عارفه الحاجات دي الصيام افضل جلسه ضحى الدعاء من الظهر للمغرب طب انا ممكن الصيام اصوم ان شاء الله صح دلوقتي جلسه الضحى اضغط على نفسي ان شاء الله واصلي الفجر واقعد جلسه الضحى باذن الله انما دعاء من الظهر للمغرب ارفع ايدي سبع ساعات كامله من 12 ل 7 يا عم حرام عليك ده ده موضوع صعب قوي يا ابني افتكر يا جماعه اوعوا بكره تبقوا محرومين اوعوا ده اكتر يوم يوم عرفه اكتر يوم ربنا بيعتق فيه رقاب من النار يبقى الرقاب بتاعت تعتق من النار في اكتر يوم وانت رقبتك لا تعتق ده ده يوم بتكفير ذنوب سنتين الصيام بتاعه بس امال بقى العباده والدعاء ده ده اليوم اللي السلف كانوا بيقعدوا يحوشوا الدعاء لليوم ده طول السنه يوم عرفه ده يوم معجزات في اجابه الدعاء ده ملحمه دعاء يوم عرفه اوعى انت بكره ان شاء الله كسبان كسبان الدعوه اللي انت بتدعوها لا تسع جوائز ان شاء الله ده المقطع بتاع العصر بقى اللي ان شاء الله باذن الله هي... هيجي لكم العصر على الصفحه باذن الله سبحانه وتعالى لان احنا مع بعض طول اليوم اليوم باذن الله فانت لازم تاخد بالك انك كسبان كسبان دعائك كسبان كسبان معاه في هذا اليوم العظيم مستحيل مستحيل ربنا يقول ادعوني استجب ولا يستجيب مستحيل النبي عليه الصلاه والسلام يقول ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه وربنا لا يستجيب عايزين الحاح ابنك لما بيبقى محتاج منك موبايل ولا عجله بيقعد يعيط عيطوا ربنا بكره اتوضي وصلي ما بين الظهر والعصر طبعا خدوا باسباب اجابه الدعاء الوضوء على طول طب لو واحده حائض ما يهمكيش دعائك مستجاب كده كده باذن الله بس انت اقعدي ادعي طول اليوم باذن الله سبحانه وتعالى وادعي واثني على الله وجدد العهد مع الله يا جماعه الحوا عيطوا ربنا بكره عيطوا ربنا بيباهي بيكم الملائكه بكره وانتوا رافعين ايديكم اوعى بكره تبقى محروم محروم من انك تعرف ربنا هو ليه اسمه يوم عرفه هو ليه يوم عرفات ربنا خصه بانه يوم دعاء موسم دعاء زي ما رمضان موسم قران 10 ذي الحجه موسم ذكر ليه ربنا خصه بانه موسم دعاء وكل المواسم رمضان شهر 10 ذي الحجه ده ده سبع ساعات موسم دعاء ليه ربنا خص يوم عرفات اللي بتعرفي فيه ربنا بانه يوم دعاء لان ربنا قال في القرآن واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب اللي عايز يعرفني يرفع ايده ويقول يا رب ساعتها هتعرفي هو كريم قد ايه هتعرفي هو طيب قد ايه هتعرف هو ودود قد ايه هتعرف هو غني قد ايه هتعرف هو عظيم قد ايه هتعرفي هو قدير قد ايه يوم عرفات ده يوم هتعرف في ربنا لما هترفع ايدك وتقول يا رب هتشوف في حياتك اوعى بكره تبقى محروم ده ربنا ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله حي كريم يستحيي اذا رفع عبده اذا رفع عبده اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين مش هيرد ايديكي خاليه ابدا ايديكي هتنزل بغنائم السماء بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى مش عايزين نضيع اي وقت طيب برضو انت ما جاوبتش على سؤالي معظم الناس بيضيع عليها يوم عرفه لانها مش عارفه تعمل ايه يعني اقعد سبع ساعات ادعي ربنا وما انزلش ايدي يعني اعمل ايه اولا يلا نرتب دماغنا بقى لان عشان ما يروحش علينا يوم اول حاجه حدد دلوقتي دعوتين ثلاثه بس اكتر حاجه ثلاثه يا عم انا محتاج من ربنا دعوات كتير قوي قوي قوي عشان خاطري بس اسمع كلامي حدد دعوتين ثلاثه بس ما انا هقول لك الباقي هيجي ازاي دعوتين ثلاثه الوقت مثلا في مرض معين نفسك انه ي- مثلا يشفى مثلا عايز تنجح مثلا في امتحانات معينه مثلا آه، و- ودعوه معانا في الاخره او دعوه معانا في اصلاح القلب او في الاستعمال في الدعوه اي مكان الثلاث دعوات دول بقى ثلاث دعوات دول اوعى ما تكترش عن دول ثلاث دعوات دول هتبدا بيهم اليوم وهتصلي ركعتين ما انت بتدور العصر الصلاة والنفل تنفع وتدعي وتعيط في السجود وترفع ايدك وكل شوية تروح وترجع عليهم تاني يبقى ده من الجزء الاولاني زهقت ها اعمل ايه زهقت بقى ادخل بقى في الايه الموجة التانية من الدعاء ايه الموجة التانية اللي هو الدعاء بقى اللي انت مرتب دماغك فيه ارتب دماغي ازاي رقم واحد ادعي لاخرتك فردوس الاعلى يا رب ابقى مع النبي في الجنه يا رب قني شر سكرات الموت يا رب اديني حسن الخاتمه يا رب قني عذاب القبر يا رب ارزقني الجنه النظر لوجهك يبقى دعيت الاخره رقم اكفني ذنوبي يا رب واصرف عني رقم اتنين ادعيه الدين ايه ادعية الدين صلح لي قلبي استعملني في الدعوة حفظني القرآن فقهني في الدين ادعية الدين بقى زكي لي نفسي طهر لي قلبي عالجني من الشكوك والشبهات يبقى ادعية الدين استعملني ولا تستبدل بيه رقم ثلاثة ادعية الدنيا الرزق الشفاء سداد الديون النجاح ادعية الدنيا بقى انت محتاج ايه في الدنيا انت محتاج ايه في الدنيا رقم اربعة ادعية الاسرة والقرايب الرحم الاسرة والقرايب اولادك جوزك مراتك جوزك قرايبك بقى في العيلة ادعية ليهم بقى وافتكر كل واحد دعاته ايه وخد بالك الملائكة بتقول لك ركب مثل رقم خمسة ادعية اخوانك حبايبك بقى كل واحد له سبعة تمانية آه، عشرين تلاتين اخوانه ما كل اللي انت بتدعي لهم يخرب ملكة بتدعي لك كل واحد بقى فلان اه ده ده آه استاذ ياسر يبقى ندى ان ربنا يوفق ابنه في الثانويه العامه آه، فلان يبقى اه انا افتكر كويس جدا فلان ده عنده مشكله ما, ما انجبش يبقى عايز انجاب فلان فلان كل كل واحد ركز معاه في دعوه او دعوتين دعوه واحده حتى بس دعوه انت عارف انها في الجون رقم ستة بعد بقى الدعاء لاخوانك الدعاء للامه بقى ادعي لغزه ادعي لفلسطين ادعي للقدس ادعي لاخواننا في العراق لاخواننا ادعي ان, إن الاسلام يقوم ادعي ادعي ده الايه ده رقم ستة يبقى انت رتبت ادعية ال- الاخرة ثم ادعية الدين ثم ادعية الدنيا دي بتاعتك انت ثم ادعية اسرتك وقرايبك ثم ادعية اخوانك واحبابك ثم ادعية الامة الاسلامية يا رب ارفع وباء كورونا عنا و- خدت بالك كده يبقى كده تمام كده تمام رتبت دماغك رتبت دماغي طيب إيه إيه خلصت بقى الستة دول هو المفروض انك ما تخلصش يعني خلصت خلصت ادخل على الموجة الثالثة من الدعاء ايه الموجة الثالثة هات اي كتاب دعاء بقى عندك في البيت في اخر المصحف هتلاقي دعاء ختم القرآن هتلاقي عندك كتاب القحطاني حسن المسلم هات بقى واقعد ادعي منه بقى اقعد ادعي بقى الدعاء ده الثلاث موجات دول هيملوا لك اليوم طب افرض خلصت عيد الموجة تاني قوم بقى راجع للموجة الاولانية اللي هي الدعوتين ثلاثة بقى اللي انت مركز فيهم قوي قوي قوي قوي وبتجأل لربنا فيهم وبعد كده الموجة التانية اللي هي الست حاجات المترتبين آه، آه، ده اخرة دين دنيا آه، اخوانك قرايب، كده بقى وبعد كده امسك الكتيب تاني خلص لك بقى دورة للثلاث موجات خلص لك دورتين خلص لك ثلاثة وفي النص بقى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قطير- قدير ما بين كل شوط دعاء وشوط شوية تهليل لان ده احب ذكر ربنا في اليوم ده وفي الدنيا كلها ايه رأيك وتاخد بقى في اجابة الدعاء لو امرأة غير حائض او واحد آه، آه، راجل اتوضى بقى آه، اثني على الله صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الح على ربنا ايه ده وانت موقن ركز بقى مع ربنا بقى انت بتاخد من ربنا كتير قوي بكرة يوم تفريج الكروبات بكرة يوم كشف الهموم والغموم بكرة يوم الفرج الاعظم بكرة اعظم موسم دع- دعاء في السنة بكرة الله يتجلى بكرة الله يدنو من عباده الله لا وسلم بيتجلى في الجنة الله بيجدد الجنة كلها لأهلها بكرة ربنا سبحانه وتعالى بيدنو من عباده بكرة الله سبحانه وتعالى بي بي بي بي بيتنزل سبحانه وتعالى الله يعني يتنزل طول السنة بالليل بالنهار المرة دي اوعى بكرة الثانية لها تمن اوعى تضيعي ثانية بكرة قلت لكم الثلاث اعمال فك... عشان تفكروا الدنيا كلها يا جماعه اي مقطع ديني اي مقطع ديني مش قصه ليا لاي حد لاي داعيه من الدعاء اي مقطع ديني share share والله يا جماعه في ناس مستقبلها بيتغير بسبب مقطع في ناس بتبقى هتنتحر وربنا بينقذها بسبب مقطع في ناس بتبقى ملحده او بعيده عن دين ربنا وبتتوب او بتسلم بسبب مقطع ف ما... يعني شير ش... وعرف الدنيا كلها انت في موسم مكسب اللي هيعرف عرفه بسببك او الثلاث اعمال بسببك في ميزانك ان شاء الله العمل الاولاني يا رجاله رقم واحد الصيام بيكفر ذنوب سنتين يعني لوحده بس يدخلك الجنه صيام ومعرفة العمل التاني جلسة الضحى افضل جلسة ضحى طول السنة عند ربنا سبحانه وتعالى هي جلسة الضحى بتاعت يوم عرفة من بعد الفجر لحد بعد الشروق بربع ساعة وتصلي ركعتين العمل الثالث هو الدعاء الدعاء من الظهر للمغرب دعاء عرفة من الظهر للمغرب صلي الظهر وترفع ايدك صلي العصر وترفع ايدك لحد اذان المغرب باذن الله ربنا يبارك فيكم وربنا يوفقكم وربنا يفتح عليكم عايزين ننتبه لخطوره بكره لان يوم عظيم ويوم جليل وكلنا محتاجين وكلنا عندنا كربات وعندنا هموم وكلنا عندنا احتياجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي قوي رتبتوا دماغكم وعرفتوا حدد الثلاث ادعيه بقى اللي انت هتركز فيهم جدا والست نقط بقى اللي هم المترتبين اللي هي الموجه الثانيه ركز فيها كويس جدا والموجه الثالثه اللي هو كتاب الدعاء جهزوا ربنا يوفقكم ويبارك فيكم ربنا يجعله يوم مبارك يا رب اللهم امين وان شاء الله العصر ليا معاكم بقى ان شاء الله باذن الله مقطع خطير جدا عن التسع جوائز لكل دعوه ترفع ايدك عشان تسخن هيبقى بقى على المغرب ثلاث ساعات استنوا المقطع ده بقى باذن الله ونبهوا الدنيا كلها هيبقى بقى على المغرب ثلاث ساعات يعني احتدام بقى التنافس في فتح ابواب السماء فهنبقى محتاجين تركيز فهيبقى مقطع تاني باذن الله ربنا يوفقكم يا رب اللهم اهدنا وسددنا اللهم وفقنا وارشدنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم وفقنا في يوم عرفه اللهم ارزقنا صيامه اللهم ارزقنا خير الدعاء فيه يا رب وخير الذكر فيه يا رب اللهم ارض عنا اللهم اعف عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انا نسالك نستغفرك من الخير كله ونستدفع بك الشر كله اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا الله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف امراضنا اللهم اد عنا ديوننا اللهم وسع ارزاقنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اعتق من النار رقابنا اللهم ارزقنا حفظ القران في صدورنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم زك لنا نفوسنا اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا رب العرش الكريم يا رب العرش الكريم رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير